بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين أيها الأحبة في الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد إن شاء الله موعدنا مع الشريط رقم 18 في سلسلة سلوك المسلم الملتزم والحقيقة شريطنا النهاردة مهم جدا لأنه بيعالج أو بيتكلم عن سلوك المسلم الملتزم في الجيش في الجيش دي مرحلة ممكن تبقى مؤقتة في حياتنا كمدنيين لأن بنتجند مثلا سنة حتى لو كنا ضباط احتياط بنقعد فترة مع احتياط وبعد كده بنطلع في بقى العسكريين اللي هم أصلا حياتهم مستمرة في الميري فبنتكلم النهارده بقى عن سلوك المسلم الملتزم في الجيش سواء كان مجند او سواء كان مستمر عامل يعني. والشق الاولاني في كلامنا هيبقى شامل الاثنين يعني العسكري والضابط الحاجات اللي ممكن يشتركوا فيها الاثنين مع بعض وبعدين هنفرد بقى جزء خاص للاخوه الضباط او الصف الضباط باعتبارهم القادة يعني فنسأل الله عز وجل أن يتقبل ومع سلوك المسلم الملتزم في الجيش نقول وبالله التوفيق احنا طبعا عشان بس نفكر احنا ماشيين بسلسلة سلوك المسلم الملتزم واتكلمنا عن سلوك المسلم الملتزم مع الله ومع الأب والأم ومع الأهل ومع الناس ومع نفسه وفي الطريق وفي المواصلات وفي الفرح وفي الجنازة وفي الزيارة ومع زوجته واتكلمنا عنه كخاطب وكعقد نكاحه واتكلمنا عنه كحرفي سلوك المسلم الملتزم كحرفي وكطبيب وكتاجر وكطالب وكمعلم وك وكسائق اظن اللي فاتت كانت سائق النهارده بقى ان شاء الله نتكلم عن سلوك المسلم الملتزم في الجيش الجزء الاولاني زي ما قلت بيشترك فيه الجندي والضابط يعني الاثنين مع بعض دي حاجات مشتركه بينهم اي واحد لازم يراعيها اول شيء كسلوك مسلم ملتزم في الجيش اولا استحضار النيه لازم تبقى نيتك معاك في كل عمل بتعمله وانت في الجيش ايه بقى يعني اولا النيه زي ما انت فاهم دي اساس العمل بيها يقبل العمل وبيها يا اما العمل يبقى شرك ومردود عليك النية قال ربنا عز وجل في أول سورة الزمر تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص مخلصا له الدين هي دي النية إن عملك يبقى خالص لله عز وجل تبغي به الله اللي احنا بنقول عليها في شعارنا الله غايتنا غايتنا الله البغية الله القصد الله الهدف الله المقصود الله فوانت في الجيش استحضر نيتك دي ان نيتك انك بتقاتل في سبيل اعلاء كلمة الله لا تقول لي بقى بنقاتل علشان حبة رمال سينا ونضيع عمرنا على شوية رملة او تقول لي بنقاتل في سبيل رفعة الكرامة والعزة والشهامة والكلام ده لا لا لا لا انا ما اموتش انا في سبيل الكلام ده اموت في سبيل الله اه الروح غاليه والروح عزيزه صحيح وخصوصا انت كمسلم فيبقى في سبيل الله نجود بانفسنا ونجود بالنفس ولا بنقاتل في سبيل اثنين زعلانين مع بعض فبيخبطوا في بعض الجيشين يتحققوا هما الاثنين وهم قاعدين يعندوا في بعض ويغيظوا في بعض لا لا المفروض ان القتال يكون لاعلاء كلمه الله عز وجل والحديث في البخاري ومسلم جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله خلي بالك من الحديث كويس ان احدنا يقاتل شجاعه استو جدع واضرب حلو يعني وان احدنا يقاتل حميه عصبيه ابن عمي بي- بيضرب اخش اضرب معاه وخلاص آه بيقولوا فينا مش عارف إيه، خش خش وكسر كسر، وبعدين شوف ايه الموضوع حمية وان احدنا يقاتل يقاتل ليعرف مكانه رياء يعني اي ذلك في سبيل الله يا رسول الله ما جاوبوش ما ردش عليه سيدنا النبي لا تعرف قال له ايه اصل هيرد على دي ولا دي ولا دي لا لا لا خد القاعده خد الميزان اللي توزن بيه قال من قاتل لتكون كلمه الله هي دي الاساس من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله بس طب وما عدا ذلك خليه بقى هو حر اللي عايز يموت في اي حاجه ثانيه براحته لكن لازم يبقى عندنا استحضار النية لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري ومسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى يعني ما قصد فأنت هتتحاسب على قصدك على نيتك فاخلص النية لله إنك داخل القتال في سبيل الله تبارك وتعالى لا انت داخل علشان ميزات ولا انت داخل علشان تاخد كذا ولا تتمتع بكذا ده انت هتضحي بروحك بروحك وفي ايه بقى اعز من الروح المسلمه طب واحد يقول لي افرض قعدت في الجيش وما جاش قتال وانا كان نفسي اقاتل وكان نفسي اموت في سبيل الله اقول له بشراك ربنا هيكتبها لك من غير ما تقاتل قال صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه بس انوي انوي خد ثوابها بالايه؟ بالنية يبقى استحضار النية لازم تكون النية موجودة معاك دايما انك بتقاتل في سبيل الله دي اللي بيسموها العقيدة القتالية وعلى فكرة انا قضيت ثلاث سنين في الجيش كظابط احتياط فبنسميها العقيدة القتالية العقيدة القتالية كمسلمين عندنا هي ايه؟ ان احنا نموت في سبيل الله اللي احنا برضه بنقولها من شعار دعوتنا والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله اسمى امانينا بس يكون فين؟ في سبيل الله عز وجل وزي ما سيدنا خبيب بن عدي على الصليب لما صلب على الصليب وهو بموتوه في حادثة يوم الرجيع شهر صفر سنة أربعة هجرية يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما المهم أموت على الإسلام على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع يبقى نمرة واحد استحضار النية اثنين المظهر العسكري المظهر العسكري ودي مادة كنا بندرسها السلوك والانضباط العسكري يقول لك السلوك مظهرك طبعا انت كمسلم كمسلم سواء كنت عسكري او كنت ضابط لازم تهتم بمظهرك. ايه المظهر العسكري مقصود بايه؟ مقصود بيه النظافه انك تبقى نظيف تبقى منسق تبقى ملابسك طيبه تبقى ريحتك طيبه لان انت عارف طبعا اللي في الجيش ما حدش بيغسل له يعني انت في البيت هنا اهو بترمي في الغساله والحاجه ربنا يديها الصحه وبتيجي تلاقي العمليه جاهزه ويمكن مكويه كمان انما هناك مين هيغسل لك؟ هترمي فين؟ هو في فرافيزك لازم انت اللي تغسل علشان كده ما تطنش ما تكسلش لازم باستمرار شراب النيل ده يوميا والله مش عايز اقول لك لو عندك طابورين الصبح وبعد الظهر بتاع الصبح ما يتبدل بعد الظهر لانه طبعا يبقى طالع من البياده وانت عارف مكمكم بقى فلازم تغسله انت بايدك باستمرار والنظافه الشخصيه دي مطلوبه والا هتجيب لك امراض امراض جلديه بالذات لان التناش فيها مش لصالحك ده ضدك يبقى النظافة والمظهر الطيب وهنا بقى يا ريت نرجع لسلوك المسلم الملتزم مع نفسه قلنا في مظهره يبقى ازاي وفي كلامه يبقى ازاي اتكلمنا ساعة في الموضوع ده فمش هنعيده تاني النظافة مطلوبة يقول ربنا عز وجل في سورة الأعراف يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين إن الله لا يحب المسرفين خذوا زينتكم عند كل مسجد ده الامر بستر العوره، يعني تستر عورتك لكن طبعا بملابس تكون انيقه وانت عارف الجيش دايما بيبقى مظهر العسكري كده او الضابط لازم يكون مظهر انيق، مظهر جميل، مظهر طيب. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عندما قال: لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال حبه من كبر والعياذ بالله. قال رجل يا رسول الله اني احب ان يكون ثوبي نظيفا ونعلي نظيفا تكون هدومي دايما نظيفه كده وكويسه ونعلي دايما اكون ملمعه فهل ده من الكذب؟ قال صلى الله عليه وسلم ان الله جميل يحب الجمال لا ده مش كبر امال الكبر ايه الكبر بطر الحق وغلط الناس تشوف الحق قدامك ما تاخدش بيه وغلط الناس يعني ظلم الناس يبقى استحضار النية والمظهر العسكري طيب ثلاثة المحافظة على المواعيد ودي مهمة جدا بالنسبة للعسكري والضابط برضه الحاجات دي مشترك فيها الاثنين مع بعض الجندي والقائد المحافظة على المواعيد لأن أنت بتطلع بتصريح وبتخش بتصريح ما هو ميري بقى مش ملكي ميري والميري أنت مش ملك نفسك الصحيان بمواعيد والنوم بمواعيد والارتباط عكس الحياة الملكية تقوم زي ما أنت عايز براحتك لكن لا ده ميري هتطلع اه إذن لمدة ساعتين لازم مبيت بتاخد تصريح يبقى لازم ترجع في ميعادك لأن المسلم محافظ دايما على مواعيده والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان دي ثلاث حاجات فأنت ما تخلفش في ميعادك والذين هم لأماناتهم وعهدهم إيه راعون كنت المؤمنون تراعي هذا للإسلام أولا ثم بعد ذلك لإيه؟ لأنك لو اتأخرت هتتحول تعرض مكتب وهتدور مكتب وهتاخد جزو وليه؟ وليه الإزاء؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار لا يضر احدكم نفسه ولا يضر غيره فتاخيرك عن المواعيد هيضرك والاسلام بيامرنا بالحرص على المنفعه قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم احرص على ما ينفعك الحاجه اللي فيها منفعه تحرص عليها اربعه مهمه كجندي وكقائد المحافظه على الصلاه الصلاة الصلاة عماد الدين من أقامها أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين الصلاة يا اخوانا خصوصا في الجيش كتير من الناس اللي بيتجندهم ما بيصلوش في الجيش وللاسف تلاقي اللي بيقول لهم معلش معلش الدين يسر الدين يسر يسر ايه؟ الدين يسر في تنفيذ احكامه يعني ايه؟ يعني وانت في الجيش تصلي برضه ازاي؟ الدين يسر ازاي؟ هقول انت بتلبس البياده الصبح بتقوم الصبح عشان تلبس البياده طبعا انت عارف 60 رباط يمين وشمال ويمين وشمال عبال ما تلبسها هتاخد لك خمس دقايق هتقول لي بقى طب اجي صلاه الظهر افكها ازاي؟ يوه هفكها لسه ولا احلها؟ انا هقول لك الاسلام هو الحل تعمل ايه في الموضوع ده؟ وانت بتتوضا لصلاه الفجر البس الشراب على وضوء والبس البياده وزرر زي ما انت عايز تزرر تمام جيت على صلاه الظهر دخلت مجره الميه واخرجت ريح وانتقد وضوءك ها عايز تتوضا اه اتوضا وتعالى على غسيل الرجل ما تقلعش البياده من ايدك من رجلك نفض ايدك بالميه لا دي جايه كده مش م- مش ملعوبه لا. آه ما هو حد منه زاد في ايده المهم تيجي تنفض ايدك هتيجي تنفض ايدك وتروح ماسح على البيادة من فوق تمسح على البيادة من فوق مش من تحت لا من وشها من فوق على اليمين وعلى الشمال يبقى كده انت اتوضيت وضوءك سليم وضوءك سليم طيب اقعد على الوضع ده قد ايه يوم بليلة يوم بليلة طب لو كنت مسافر ثلاث ايام بلياليه يعني لو اضطرتك الظروف انك ما تقلعش البياده من رجلك ثلاث ايام بلياليهم تمسح عليه يبقى الدين ايه؟ يسر صحيح أهو، لكن هتصلي هتصلي هتصلي مفيش فايده مفيش واحد يقول لي لا اصل انا بلبس بياده اهو طيب آه، عندنا الطوابير ومش أصل- استنى الدين يسر اجمع اجمع يعني ايه اجمع تعالى هنا؟ لا اجمع بين الصلاه يعني اجمع بين الصلوات يعني اذا كنت على سفر وانت قطعا بتبقى مسافر يعني مش بلدك يعني بتبقى متجند في حته مش في بلدك يعني عندك رخصتين يا اخي ما بتاخدش بيهم ليه؟ رخصه الجمع ورخصه القصر الجمع يعني تجمع بين الظهر وبين العصر وتجمع بين المغرب وبين العشاء جمع تقديم او تاخير يعني لو صليت الظهر مع العصر في وقت الظهر يبقى جمع ايه؟ تقديم ولو صليت الظهر مع العصر في وقت العصر يبقى جمع تأخير ولو صليت المغرب مع العشاء في وقت المغرب يبقى جمع تقديم يعني قدمت العشاء ولو صليت المغرب مع العشاء في وقت العشاء يبقى جمع تأخير يعني أخرت المغرب عندك رخصتين الجمع والقصر جمع النبي صلى الله عليه وسلم في غير سفر ولا مرض ولا حاجة حديث في صحيح البخاري عن سيدنا ابن عباس ولما سئل ابن عباس في ذلك قال لكي لا يحرج امته فانت عندك الرخصه انك مسافر فتجمع بين الصلاه وتقصر تقصر يعني صلي الصلاه الرباعيه ركعتين صلي الظهر اثنين والعصر اثنين والعشاء اثنين لكن المغرب زي ما هو ثلاثه والفجر زي ما انت عارف اثنين يبقى عندك رخصه الجمع والقصر انما لازم تصلي لازم تصلي وتحافظ على الصلاه افرض ربنا اكرمك بالشهاده وانت في الجيش تموت شهيد وانت ما بتصليش هتبقى شهيد على نفسك بقى انت حر خليك شهيد في دين الله تبارك وتعالى فتحافظ على الصلاه وعلى مواعيد الصلاه قال ربنا عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين سوره البقره وفي سوره النساء ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا يعني فرضا كتب عليكم الصيام يعني فرض عليكم يبقى كتابا موقوتا يعني موقت بمواقيت محدده معينه وسئل النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله يا رسول الله قال الصلاه على وقتها تسمع الاذان تلبي تسمع الاذان تلبي ربنا بيقول لك الله اكبر حي على الصلاه حي على الفلاح هي دي اللي فيها الفلاح تستجيب لنداء الله عز وجل يبقى أربعة الصلاة خمسة الأمانة الأمانة والله مطلوبة لأن في احتكاك بين الجنود وبين بعضهم وبين القادة وبين بعضهم احتكاك في إيه؟ في المعيشة والمعاشرة أصل أنت عارف اللي بيحصل إيه؟ يجي كل واحد طبعا داخل يستلم المخلة المخلة فيها حاجتك كلها يجي الواحد يقفلها ويحطها اجمع للطابور مش عارف تعالى فين يرجع يلاقي في حاجة من المخلة إيه؟ لطشت يقوم يعمل ايه؟ يقف محتاس، الثاني يقول له ولا تحتاس ولا تنضر، اقول لك عوض نفسك. ازاي؟ يقول له النخل كتير اهي قدامك اهي، نقي اي اي حاجه وعوض نفسك، لا يا اخي اتق الله، حرام عليك، ليه كده؟ ليه تمد ايدك؟ ها؟ طب ما هو واحد سرق مني، افرض اللي سرق ده ما عندوش دين، انا مال انا؟ مش في دماغه جهنم، مش عايز يخش الجنه، اعمل نفسي لنفسه؟ لا، ده انت مسلم، حافظ قول الله عز وجل في سوره النساء ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها يعني الى اصحابها وقلنا قبل كده الامانه تنقسم عده اقسام في امانه من الله في اوامر من الله الى العبد يعني بين امانه من العبد الى الله وامانه من العبد الى العبد واعضاء الانسان امانه ورزق الله للانسان امانه فامانه من العبد الى العبد ان انا لا امد ايدي على حاجتك ولا انت تمد ايدك على حاجتي قال ربنا إنا عرضنا سورة الأحزاب عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا فخلي بالك والنبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الإمام أحمد يقول أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك لأن عكس الأمانة إيه؟ الخيانة وربنا يقول في سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون فالأخ المسلم الملتزم في الجيش أمين ما بيمدش إيده على حاجة غيره خمسة الأمانة ستة مهمة والله إتقان التدريب الجيش يا إخواننا مش زي ناس فاهمة كده يقول لك أهو تهريج وخلاص أي حاجة يا عم من عمرك أي سنة تقضي بطولة وعرض السنة دي أنت محاسب عليها قدام الله لانها من عمرك عملت فيها ايه والجيش بيتيح لينا حاجات مش ممكن تقدر تعملها بره مش ممكن زي الالتزام من ناحيه الصحيان والاوامر والطوابير والاوامر مش واخدين احنا على كده من ناحيه التدريب على الاسلحه فين الكلام ده ده انت لو ظبطت بره بس بتتكلم في الموضوع مش مثلا معاك حاجه من دي ولا اهو جوه خش تعلم جرب الرمايه تعلم على الاسلحه تعلم القنابل واشكالها طريقه ضربها ازاي حاجات دي الحقيقه فيها حاجات طيبه جدا جدا جدا لازم نستفيد بيها ولازم نتقنها لان الله تبارك وتعالى يقول في سوره الانفال واعدوا لهم ما استطعتم من قوه قوه ايه قوه ايه قوه سياسيه عسكريه ثقافيه بدنيه صحيه ماليه قوه مفتوحه واعدوا لهم ما استطعتم من قوه وتتصور حتى انك انت لما تطلع من الجيش بالسلامه ان شاء الله افرض حصل اعتداء على البلد هنيجي نقول الجيش بس هو اللي يقاتل لا واحنا كمان نتطوع وساعتها بيفتحوا باب التطوع للكتائب الشعبيه فتيجي تتطوع ساعتها بقى تقول له انا عارف الحمد لله متدرب على الرمايه وعارف كذا وعارف كذا وعارف كذا لان دي بلدنا بلدنا ويجي العدو يقاتلنا عشان يحارب اسلامنا لا نقف نقف لان احنا مسلمين والحمد لله وهكذا يبقى واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل من رباط الخيل اهي خاصه بالقتال بقى يعني القوة دي سياسية عسكرية ثقافية ها لكن ومن رباط الخيل طب الخيل كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم النهاردة عندنا الطيارات والميراج والبنتوم والسكاي هوك ومش عارف ماشي تمشي تمشي برضه ومن رباط الخيل زي ما بنيجي نقول حديث ركوب ركوب السيارة طب هو النبي كان عنده طيارة لكن كان بيقولوا على الدابة يبقى أي دابة تركبها تقول الحديث حتى الأسانسير يعتبر دابة يبقى تقول حديث الركوب وهكذا يبقى وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ترهبون به ترهبون به لازم المسلم يكون إرهابي لمين؟ لا لمين؟ خلي بالك للأعداء أيوة كده يجي واحد يقول لي أنت إرهابي أقول له أنت من الأعداء على طول لأن أنا مسلم وربنا قال ترهبون به عدو الله وعدوكم وعشان كده بقول لك لازم تتقن التدريب فمن اتقان التدريب ان احنا نقف في صفوف منتظمه يبقى نحافظ على دي ان احنا دايما يبقى ايه صف واقفين صف واحد الايد مع الايد الرجل مع الرجل كتف بالكتف الاسلام كده الاسلام دين النظام مش الجيش بتاع يقول لك الجيش نظام ده الاسلام بيعلمني النظام فانا لما بخش وانا منظم كمسلم جوه الجيش بطبق النظام الاسلامي ولذلك ربنا تبارك وتعالى في سوره الصف ان الله خلي بالك ان الله يحب اعمل الحاجه اللي ربنا بيحبها ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص شوف شوف انت مرصوص مرصوص كده كل طوبه جنب الثانيه والمقاسات والابعاد والمسافات ما شاء الله هو المسلم كده في الجيش يحافظ دائما على النظام لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير وفي كل خير طب نتعلم الخطوة المعتادة والخطوة السريعة وخطوة تنظيم وازاي نقفز وازاي نوحد الخطوة ولما نخبط الخطوة اعمل خطوة بديلة على طول بالعكس بالعكس وبعدين اروح معدل الخطوة ده مطلوب ده مطلوب وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيدينا قدوة واسوة هو مش في فتح مكة فتح مكة ده كانوا من الاثنين 20 رمضان سنة 8 هجرية فتح النبي مكة ب 10000 من المسلمين كان معاه 2480 فرس مش عمل عرض عسكري سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الفجر اللي فتح فيه مكة عمل عرض عسكري قدام ابو سفيان لما كان واقف العباس عم النبي عليه السلام جنبه وكان سيدنا النبي في اخر كتيبه بقى اللي هي كتيبه المهاجرين والانصار كان عددها 5000 وكانوا لابسين اخضر وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ماشيين كده من قدام يجي عند ابو سفيان ويامر الصحابه انهم يبصوا ناحيه اليمين اللي احنا بنقولها النهارده لليمين انظر قول الله اكبر الله اكبر الله اكبر ثلاث مرات فهو النبي اهو عرض عسكري بيعلمنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان النظام ده من الاسلام ومن الاسلام دين النظام دي سته اللي هي اتقان التدريب سبعه الكلام برضه للاثنين للجندي والقائد سلوك المسلم الملتزم بالجيش رقم سبعة استغلال الوقت استغلال الوقت الجيش في وقت الحقيقة في وقت حرام عليك تضيع عمرك وتضيع وقتك لأن الوقت هو الحياة في ناس تقول لك الوقت من ذهب أبدا ده يبقى أنت تمنته برضه والذهب قيمته إيه يعني مثلا ها؟ إنما لا ده الوقت هو الحياة الوقت هو الحياة طب إزاي أستغل وقت؟ هقول لك افرض انت ماسك حراسه او طالع ورديه بالليل ولا طالع مغطش برنجي ولا شنجي ولا شنجي اي حاجه او قاعد على البوابه ها انت قاعد بتعمل ايه؟ ماسك سلاحك هو طيب عندك وقت اهو اعمل ايه يعني؟ احفظ قران معاك المصحف سلاحك بايدك الشمال ماسكه وماسك المصحف بايدك اليمين طب ليه ماسك السلاح بالشمال؟ عشان المصحف في يميني ها؟ وبعدين بقرا في كتاب الله عز وجل بحفظ بسمع لنفسي طب معيش مصحف ها كويس مش كويس يعني لا يعني هقول لك برضه تعمل ايه معكش مصحف سبح على صوابعك سبح وانت واقف اعمل لك باك وبكويت ثلاثه محتاج انت وهتقول لي بس ازاي يعني هو يعني الفواكه دي ما تنفعش الا فلوس حتى فلوس ما لهاش قيمه النهارده فلوس ايه فخلاص العمليه المهم فاقول لك فواكه ازاي يعني اقول لك فواكه ازاي بواكي يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح مسلم أيعجز أحدكم أن يكتب في كل يوم ألف لو وقفنا عند ألف كله هيطمقر ودنه مش كده؟ اه كل واحد بيقول ألف اه ايه؟ ألف ها حسنة يا راجل كنت فاكر آه، حسنة حسنات كتير يعني أنا أنا ناقص آه، خد أنت ولا شوف شوف مش عارف ليه يا أخي ليه الحاجة اللي فيها الإسلام وفيها الخير كده متقاعسين عنها أيعجز أحدكم أن يكتب في كل يوم ألف حسنة؟ على طول الصحابة يلقطهم قال قال رجل وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال يسبح مئة تسبيحة قل سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله مئة تسبيحة طيب من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها طيب أدي أدي 100 تسبيحة في 10 أدي باكو باكو أنت هتكتفي بباكو واحد اعمل لك باكوين ثلاثة يا رب تفضل تعمل بواكي لغايه ما يوصلوا الارنب وانت واقف كده اه ارنب يعني مليون اعمل مليون وانت واقف اعمل مليون وكل يوم لما تعمل لك ربع مليون نص ارنب ربع ارنب ورك ارنب هتيجي اخر الشهر هتلاقي نفسك في في على طول 10 مليون 10 مليون 10 ارانب خير ربنا يكرمنا يا رب دول بقى تصرفهم في الاخره بقى مش في الدنيا الفلوس دي تاخدها في الاخره قدام الله تخش بيها جنة الله عز وجل شوف اهو فيكتب ده ايه يسبح مئة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة أو تحط عنه ألف خطيئة يا تاخد ألف حسنة يتشال عنك ألف خطيئة بإيه؟ بمئة تسبيحة يلا يا عم شد حيلك شوف بقى تعمل لك كام ألف وأنت واقف وتقرأ في القرآن ربنا يقول في سورة فاطر إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية آه يبقى اختهم بيتاجروا مع الله يرجون تجارة لن تبور تجارة ما تبورش مع ربنا أبدا ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور عز وجل وطبعا أنت حافظ حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف وهكذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان ها، ايه دول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم طول ما انت واقف قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم زي ما كنت بنقول لك وانت راكب المواصلات وانت في شغلك وانت في اتوبيس وانت في قطر قاعد كده في- بتتهوى شويه في البلكونه بتتمشى شويه بس على صوابعك كده على طول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وهكذا يبقى سبعه نستغل الوقت ثمانيه ثمانيه ندعو الى الله الدعوة إلى الله يا إخوانا على فكرة واحد في كل شريط بنقوله من شرائط سلوك المسلم الملتزم مركزين فيه على الدعوة لأن قلت لك مفيش حاجة عندنا أعز من جنة بندعو الناس إلى الله اللي بيخش فيلم بيعجبه بيطلع يحكي للناس وعايز الناس تخشه اللي بيشجع نادي عايز الناس كلها تشجع النادي بتاعه طب ودينا يا اخوانا اسلامنا في حاجه عندنا اعز من جنه ندعو ليها الناس ده انت بتشتري حاجه رخيصه بتطلع تعمل لها دعايه بره طب ما دينك اولى وربنا في سوره فصلت يقول ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين في حد احسن منه سبحان الله وفي سوره النحل ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه لكن لابد من الدعوه الى الله عز وجل الدعوه الى الله زي ما قلنا بتنقسم قسمين دعوه عمليه ودعوه لفظيه بالكلام ازاي دعوة عملية انت سلوكك يبقى قدوة الناس لما تشوفك محافظ على الصلاة بتغض بصرك ملتزم بالاسلام قدوة ودعوة الى الله من غير ما تقول مش انا قلت لك ان الاخت المحجبة لما بتمشي في الشارع بحجابها بطرحتها الفضفاضة الواسعة وملابسها الفضفاضة الواسعة مش دي دعوة الى الله دي كأنها خطيب واقف على منبر بيقول للناس قال الله عز وجل بس هي بتقول ايه ادي اللي ربنا بيقوله يعني بتبين عملي يعني منظرها دعوة عملية والدعوة اللفظية مطلوبة في الجيش برضه خصوصا مع زمايلك لهم اتقوا الله حرام الدعوة مع الزمايل اتقوا الله عز وجل يا اخوانا احنا في جيش ممكن إن اي في اي لحظه تنشب مثلا معركه نموت في سبيل الله كذا نبقى ميتين واحنا الحمد لله تمام يبقى لابد ان ندعو الى الله لابد كذا لابد كذا وما بتصلوش ليه؟ مش محافظين على الصلاه ليه؟ قوم صحيهم في صلاه الفجر دايما تتواصوا مع بعض كده وتتنافسوا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون مين حافظ قران؟ طب مين هيسمع بكره؟ طب ما تيجي نحفظ اسماء الله الحسنى واحنا في الجيش كل يوم ناخد اسم واحد في 99 يعني ثلاث شهور نكون حفظنا اسماء الله عز وجل ان لله كما قال صلى الله عليه وسلم ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه دخل الجنه بدل ما احنا حافظين اسماء اللعيبه بالاحتياطي واسماء الممثلين والممثلات والراقصين والراقصات يبقى نحفظ الايه؟ نحفظ اسماء الله الحسنى اولى مش كده؟ وهكذا تسعه الايجابيه في المسلم الملتزم في الجيش يعني ايه الايجابيه يعني ما يكونش سلبي على نظام وانا مالي قطع على جنب الله سيدي ربك كل من يصلح ان رحت بالك بعبود العجل عش واديله كان شكلك عجل شعلك في ديله آه، لا يا اخي لا اتق الله لازم يكون عندك ايجابيه كفايه السلبيه اللي احنا فيها يعني ايه ايجابيه زي حولك سيدنا موسى سوره القصص لما لقى اتنين بره واقفين ازاي؟ ودي كانت حاجه غريبه ازاي نساء يطلعوا؟ قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير اه ده اللي طلعكم بره اه صح لكن مش معنى انهم في حاجه اضطرتهم انهم يطلعوا عشان ابوهم شيخ كبير يبقى اي كلام واي حاجه لا فسقى لهما ايجابيه منه زي سيدنا ذو القرنين سوره الكهف قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكني فيه ربي خير. مش عايز منكم فلوس، انما عايز تبقوا ايجابيين معايا، يلا اشتغلوا، فاعينوني بقوه، يلا اشتغلوا معايا، اجعل بينكم وبينهم هضمه، لما تقولوا لي انا لوحدي يلا اشتغلوا ها اتوني لونوني يعني لونوني اشتغلوا لا، اتوني زبر الحديد قطع الحديد حتى اذا ساوى بين الطرفين بين الجنبين بتوع الجبلين قال انفخوا هاتوا كرب وانفخوها بالهواء عشان تولعوا عن نار تقوم تسيح الحديد حتى اذا جعله نارا قال اتوني افرج عليه سترا حط عليه حاجز من بره عشان كده فما استطاعوا ان يظهروه ما عرفوش يطلعوا يتسلقوه لان في ايه؟ في نحاس نحاس وما استطاعوا له نقبا ولا عرفوا يخرموه يبقى في ايجابيه دي اللي احنا عايزينها الايجابيه اللي خلت سيدنا الحباب بن المنذر في غزوه بدر يوم الجمعة 17 رمضان سنة 2 هجرية يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدم أو نتأخر عنه أم هي الحرب والرأي والمشورة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم بل هي الحرب والرأي والمشورة لا مش بوحي يقول ما أرى هذا بالمنزل يا رسول الله شوف العظمة جندي بيكلم القائد الأعلى للقوات المسلحة الإسلامية بكل عزة الإسلام يقول له ما أرى هذا بالمنزل يا رسول الله وما قالوش بقى سيدنا النبي تلاقي لا عسكري يا نمرة يا تحفة يا بكرة أنت رافع عسكري أنت مالك طب والله لو عمليتك إيه لما مين أنت عشان تعدل في قيادة هنا يلا أنت رافع يلا أبدا إيه عايز إيه رأيك إيه يا حباب؟ قال أرى أن نغور الآبار يا رسول الله نلزمها يعني ونبكي على بئر فنشرب ونقيم عليه حوضا ونبكي على بئر ونقيم عليه حوضا فنشرب ولا يشربون وبكل عزة الإسلام يقول له النبي صلى الله عليه وسلم هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الإسلامية صلوات الله وسلامه عليه أشرت بالرأي كلامك صح عشان كده هو هو الحوار بن المنذر برضه في فتح خيبر في شهر محرم سنة 7 هجرية يجي لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له برضه يا رسول الله رأيت هذا المنزل الحتة اللي اسمها المنزلة إن كان عن أمر أمرت به لو بوحي فلا نتكلم وإن كان الرأي تكلمنا قال بل هو الرأي قال ما أرى هذا بالمنزل يا رسول الله لا مش مظبوط كده لأن كان في عدد إصابات خمسين من الصحابة في اليوم ده هو النبي صلى صلى الله عليه وسلم يقول أم أشرت بالرأي إذا أمسينا تحولنا وهكذا وكان مع سيدك النبي 1400 مسلم وكان قدامه 11000 10000 من اليهود و1000 من يهود بنو النضير في فتح خيبر شهر محرم سنة سبعة وشفنا موقفه برضه في غزوه بدر الحباب بن المنذر كان مع النبي عليه الصلاه والسلام 300 آه، 86 من المهاجرين 231 من الانصار 317 وكان عدد المشركين 1000 وهكذا يبقى عايزين الايجابيه الايجابيه في المسلم الملتزم في الجيش. عشرة عدم الهروب من ساحة المعركة لا المسلم ما يهربش ابدا ياخدهم في صدره اه كما يديش ظهره ابدا الا لو كانت خطه كما قال الله عز وجل سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا جايين عليكم فلا تولوهم الأدبار اوعى تديهم ظهرك ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة يعني خطة من خطط الحرب أو شايف إخواني في مكان تاني محتاجيني بروح لهم نعضد بعض ونساعد بعض يبقى كده اه الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير والعياذ بالله زي ربك قال في سورة محمد فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب اضرب على طول بصدرك بوشك حتى إذا أسخنتموهم أوجعتموهم ضربا وتقتيلا فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء يا اتنين يا تبدي بال- بالفلوس حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله سبحان الله لانتصر منهم لانتصر منهم اي والله وما النصر الا من عند الله ان تنصروا الله ينصركم مثلا ربنا بيدينا فرصه نخش الجنه ربنا بيدينا فرصه بيقول لنا يعني ان تنصروا الله احنا اللي هننصر الله سبحانك يا رب والنبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا انه من ضمن السبع الموبقات اللي تدخل جهنم حديث صحيح مسلم التولي يوم الزحف اللي يهرب يوم الزحف انت فاكر في غزوه موته كان في- في جمادى الاولى سنه 8 كان عدد المسلمين 3000 وعدد المشركين 200000 سيدنا جعفر بن ابي طالب ابن عم النبي اخو علي بن ابي طالب واخو عقيل بن ابي طالب خد 50 طعنه في صدره صدره كلهم من الامام كلها من الامام ليس فيها شيء من الخلف حديث صحيح البخاري وجدوا في جسمه 50 طعنه كلها من الامام ليس فيها شيء من الخلف قطعت يمناه ثم قطعت يسراه ثم قطع نصفين فأبدله الله عوضا عن يديه بجناحين يطير بهما في الجنة حيث يشاء وعرف ويعرف بأنه جعفر الطيار وكان عنده 33 سنة كان متجوز ستنا أسماء بنت عميس مخلف منها محمد وعبد الله أهو شاب أهو وفي سبيل الله عز وجل 10 عدم الهروب من المعركة 11 تكوين صداقات وأخوة مع المجندين لأن دي فرصة عمرك العدد الكبير اللي انت بتجمع ده من كل بلاد ال- الارض من كل بلاد ال- البلد يعني من كل محافظات مصر يعني هتلاقي فيها ناس موجودين معاك فرصة تتعرف على العناصر الطيبة منهم وكون معاهم أخوة كده وكون معاهم علاقات طيبة ربنا يقول في سورة الحجرات يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل ليه؟ لتعارفوا نتعرف على بعض نتعرف على بعض ويقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله منهم مين ورجلان تحابا في الله في الله لا بينا وبين بعض نسب ولا بينا وبين بعض تجارة ولا مصلحة غير الله عز وجل انت بتحب الله وانا بحب الله انت رسولك النبي صلى الله عليه وسلم وانا رسولي محمد صلى الله عليه وسلم انت دينك الاسلام انا دين الاسلام فاحنا الاثنين اخوه في الله انما المؤمنون اخوه وكما في سوره الحجرات وسوره ال عمران فاصبحتم بنعمته اخوانا والامام الشهيد يقول كلمه جميله الحقيقه بيقول تعرف الى من تلقاه ولو لم يطلب منك ذلك فان اساس دعوتنا التعارف تعرف الى اللي تلقاه حتى لو هو ما طلبش منك انك تتعرف بيه اتعرف انت بيه وكون معاه علاقات طيبه كده 12 مهمه بقى وعايز شرح شويه طاعه الاوامر العسكريه طالما ما فيهاش معصيه لله طب لو فيها معصية لله أقول لا لأن أنا مسلم وده جيش مسلم في بلد مسلمة دينها الرسمي الإسلام بنص الدستور أعلى سلطة أعلى سلطة يبقى في أمر معين حاضر أنفذ تمام يا فندم حاضر يا فندم بكل أدب لكن معصية لله لا طب واحد يقول لي واحد امر بمعصيه بيقول لي انا القائد وربنا بيقول سوره النساء يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم اقول له اعرف الاول في سوره ايه وتفسيرها ايه يا ايها الذين امنوا خطاب للمؤمنين اطيعوا الله اتبعوا كتابه واطيعوا الرسول اتبعوا سنته واولي الامر منكم كم الكاف رايحه للمؤمنين يعني اولي الامر من الذين امنوا والمؤمنون هيامروا بمعصيه اصل لو الايه زي ما هم عايزين يفسروها كانت بقت ايه يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر عليكم لكن ربنا قال عليكم ولا قال منكم منكم طب تحيه العلم احيي العلم ما فيهاش حاجه الصحابه كان لهم علم اللي هي الرايه اللي كانوا بيطلعوا بيها للقتال لكن في نفسي ما عظموش بس اقف قدامه أقف. تحيا جمهوريه مصر الاسلاميه تحيا جمهوريه مصر الاسلاميه بس اقول له تحيا جمهوريه مصر العربيه ماشي النبي كان عربي تحيا جمهوريه مصر العربيه عليه الصلاه والسلام ما ما ضرش ماشي عدي خليك ذكي خليك ذكي ماشي ها ولو في العيسى قلت السلام محدش هيسمعك كتير ماشي ها ادي تحيه العلم لا انا قدسه ولا اعلو العلم صح وتخشوا على ايه سبحان الله ده طب والله العظيم في ناس بيقفوا قدام العلم افضل واحسن ما بيقفوا قدام الله طب اتفرج عليه في الصلاه واقف عمال يهرش ويطلع مش عارف ايه ويبص ايه ويعمله كده وهو بيتصلى وبتاع ومش دماغه يمكن يعمل كده وبتاع وتيجي تكلمه وهو بيصلى تعالى اقف قدام العلم شوف واقف قدام العلم مفيش ما يقدرش يتحرك سبحان الله طبعا هو اولى أه، انما انا ماشي ايه ده تحيه علم اه تحيه علم بس ولا ما بعظموش في نفسي ولا بقدسه لا اعظمه ولا اقدسه لا طب في امر مهم جدا طب افرض صدرت الاوامر بمقاتله مسلم وقال لك يا خلاص يلا خشوا قتلوا في بعض طب انا اضرب أقتل- اموت مسلم ها طب مين ينفعني في الاخره يقول صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل ايه اللي القاتل يخش جهنم اه فما بال المقتول قال انه كان حريصا على قتل صاحبه يعاقب بالنية فانا ما قتلش مسلم لا طب هيحاكموني يحاكموني زي ما تيجي انما انا لا اقاتل مسلم لانه مسلم اخي في الله ما قتلوش هكذا انما طاعه اوامر اه طاعه اوامر والتزام بيها التزام بيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا الانضباط العسكري في غزوه خيبر دي شهر محرم سنه سبعه كان سيدنا ابو عبد بن جبر كان طالع بره الصفوف كده وهو ماشي لوحده ولابس خوذه عامله زي البيضه ضوء القمر بيضرب فيها والنبي صلى الله عليه وسلم قال ادركوه هاتوه فراح تم القبض عليه على طول الصحافه تعالى وندور مكتب فعلا تمام ها قال ما لك تقدم الناس ولا تسير معهم قال قلت يا رسول الله ناقتي مجيبه الناقه بتاعتي بتجري بسرعه هعمل لها ايه؟ يقول ولم يعنفني النبي باكثر من ذلك لكن دي انضباط اهو ماشي لوحدك ليه؟ تعالى وهكذا يبقى طاعه الاوامر الا في المعصيه كان نفسي يكون في وقت اطول من اللي جاي عشان هنتكلم بقى دلوقتي عن القائد اللي هو صف ضابط او ضابط كيف يكون سلوكه كمسلم ال- ال- الحاجات اللي فاتت دي يشترك فيها الجندي والقائد لكن الحاجات اللي جايه دي خاصه بالضابط او صف ضابط بس هنقولهم والايه نحاول نشرح فيهم واذا ما كفاش ما كفاش الوقت يبقى نكمل المره الجايه بنركز ليه على الضابط او صف ضابط لان ده الحقيقه يعني المنفذ ده القائد ده الامر يعني العسكري بيبقى مرموز ما هو بيقول لك انا خدت الامر فاحنا قلنا له برضه لازم يكون الامر في ايه؟ في طاعه الله عز وجل لكن تعالى نتكلم بقى على القائد نفسه سواء كان ضابط او صف ضابط اول حاجه مطلوبه منه كمسلم ملتزم ايه؟ نمره واحد التواضع وعدم الكبر التواضع وعدم الكبر لان البدله والضرابير والشرايط بتشد بتشد اه مش بيبقى حاطط على جسمه كله مش هو عمال يعملها كده اهو يقول لك ده مش عارف كل كل شريطه فيها 36 فتله كل فتله تحرق بلد كده اشوف بقى انا معايا كام فتله او مثلا الضرابير الضرابير على كتف ال- فطبعا بتبقى بقى ايه يعني واخد بالك منظر كده ومظهر حاجه ت- ت- تشد يعني ممكن الشيطان يلعب بدماغك وانت بشر وبسوره يوسف وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي الا ما رحم ربي فالنفس اماره يعني والله اذكر ايام ما كنت في الجيش كنت ضابط احتياط ملازم اول ومره برضه بصرح في المرايه كده واستغفر العظيم يا ربي شفت نفسي كده يعني معرفش حسيت بكبر غريب والله في المرايه كده بقى كابوا ونسروا حاجات بتنزع كده وبتبرق اه حاجه تروش مع ان انا لابسها تروشت انا انا واقف كده وبعدين سبحان الله فوق لا اله الا الله والله اوعى يعني فقت على ان انا بنتش في السلايد ده وبرميه وعمال ادوس عليه اقول انا عبد انا عبد انا بني ادم انا بني ادم بخش في الميه لما اكون بفكر نفسي قل سبحانك يا رب وحضرة سيدنا عمر ومره بقول سيدنا عمر طلع على المنبر كده فطبعا الشيطان راح نافخ في نفسه امير المؤمنين شوف اقبلك فعلى طول لا اكذب نفسه على طول قال او تدرون من عمر؟ تعرفين مين عمر؟ ها؟ عمر ده كان عمير تصغير عمر وبقى عمر عمر ده امه كانت بتاكل القديد في مكه عمر عمر وقعد يحس من قدر نفسه فبيسالوه ليه كده يا عمر؟ قال لهم شفت نفسي الشيطان وزني فوراني نفسي فحبيت اثبت لنفسي ان انا ايه؟ اه انزل معناها انزل ما تطلعش اهو برضه بدله الضباط بتعب بتشد تعب بتشد ساعتها بقى نفتكر قول الله عز وجل في سورة الإسراء ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض إيه مرحا يعني تمشي تضحك لا متكبر تمشيش متكبر كده يعني وتعنطر واصل بيني وبينك برضه في حاجات بت- بتخلي العنطفه دي تخش في الوحي انما المسلم واعي مهما تع- مهما عملوا معاك ايه يعني عسكري عمال يدبلك على خشبه وعمال اثنين سلام أهو، س- سلام سلاح ولا سلام مش عارف ايه او بروج ضربات ضربات واحد داخل ولا ايه ده ايه يعني إيه؟ ما انت عبد بشر مش كده؟ ها يبقى ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا فهمت رحم الله الامام علي رضي الله عنه وارضاه بيقول ايه الانسان يعني هتتكبر ليه؟ اولك نطفه مزره آه، من مين اللي- اللي اللي- اللي سبب في وجودي مش ابويا؟ جا- جابني بايه؟ بنطفه مزره واخرك لما نموت هنتحط في التراب وحيطه جيفه قذره وريحتها تطلع في التراب وتنك وانت ما بين ذلك ما بين كده وبين كده ايه؟ تحمل العذره شايل النجاه في بطنك وماشي فايه البني ادم؟ ايه يعني هتكون ايه؟ عموما لو الشيطان لعب بدماغنا ووزنا افتكر منظري في دورة المية على طول مهما كنت انا ها شوف بقى في دورة المية بتبقى عامل ازاي شوف ريحتك عاملة ازاي طب لو شوية هوا في بطنك وحابسهم امم طب لو دورة المية مشغولة بتقف بره بقى ها في دماغك ضبابير ولا عصافير ولا شرايع مفيش قرر مش كده سبحانك يا رب سبحانك يا رب ادي الانسان ادي الانسان اهو ولذلك ربنا يقول في سوره لقمان يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك من ذلك من عزم الامور ولا تصعر خدك للناس انا والله شفتها في الجيش دي شفتها في قائد بس سبحان الله والله العظيم بتبقى عبر كان يحط ايده في البتاع كده اهو حملت البنطلون دي امشي تيجي انت تكلمه ولا حاجه اه والله زي ما بمثلها لك كده اه قلت سبحانك يا رب شوف ربنا بيقول ولا تصعر خدك للناس انت باصص لي كده ما اعملكش خدي كده شوف ليه انا مين انا؟ ايه انا يعني؟ ها؟ ولا تصعر خدك للناس ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك تمشي مشي معتدل كده يعني لا تزيد باول ولا تزيد بكبر كده واغضب من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحبيب اه اصل دي لازم يتعمدوا حكايه الصوت دي هو يرفع عليك كده ما تتكلم عادي قال لا يعني من ضمن واخد بالك انت لا ازاي لازم أنا اثبت ان انا واخد بالك اه انت بتتكلم بطريقه كده يعني لا ان انكر الاصوات الى صوت اه يا اخي سبحان الله تعالى كل يعني انت مين انت مين انت في النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان ربنا قال له في سوره ال- الحجر في اخرها واخفض جناحك للمؤمنين عليه الصلاه والسلام وكان سيدنا النبي متواضع عليه افضل الصلاه والسلام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا رب يبقى نكتفي بهذا القدر في سلوك المسلم الملتزم في الجيش ونعتبر الشريط ده سلوك المسلم الملتزم في الجيش كايه؟ كجندي العسكري يعني اللي جاي بقى ان شاء الله للضباط وصف الضباط باذن الله. نسال الله عز وجل ان يعلمنا ما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا